إذا ما كان عندك هدف بحياتك غالبا حتكون أداة لتحقيق أهداف الآخرين أنا أعرف كلمة هدف ممكن كثير كبيرة ممكن أحيانا تسبب إزعاج للناس يلي عايشين من غير هدف بحياتهم ما معنى أن تكون حياتي بدون هدف وما معنى أنه يكون عندي هدف بحياتي وهل الحياة بدون هدف حقيقة هي حياة تستحق أن تعاش آه، معنا اليوم بالاستوديو وضيف الحلقة آه، القس أمجد خليل قسيس أمجد أهلا وسهلا اهلا بك السي اشرف ربي يباركك وفرحانين تكون معنا اليوم في برنامج نقطة صراحة اهلا وسهلا بك وشكرا لدعوتك واتمنى ربنا يدينا حلقه باركه لكل الساده المشاهدين آمين شكرا ليك آه، وحقيقة حابين نحكي بصراحة اليوم آه، يعني ال- السؤال أو السؤالين آه، اللي بالمقدمة هل هل ينفع أنه أنا حياتي من دون هدف؟ يعني في كثير ناس يمكن هاليوم عايشين على هامش الحياة آه، وهل الحياة من دون هدف هي حياة آه، فعليا تستحق أنه تعاش؟
آه، ببساطه الحياه بلا هدف في الحياه استطيع ان اقول انها ماساه اصعب شيء انك تكون عايش بلا هدف ده بالظبط زي واحد استقل القطار ورايح فين انا مش مش عارف.
عارف يا.
يعني راكب كده وخلاص هنزل في اي مكان بلا هدف واحد ماشي في الشارع ماشي في الطريق مش عارف رايح فين واللي لا يهدف لشيء لن يصل الى شيء ما راح يوصل.
ولن يحقق اي شيء فللامانه فعلا اتعس ناس عايشين في حياتهم اللي هم عايشين بلا هدف ودول اللي تلاقيهم كابه او تلاقيهم مدمنين مكيفات ومخدرات لانه حياتهم بلا هويه بلا هدف هو مش ممشي الحياه الحياه هي هي اللي بتمشيه واحد ماشي بلا هدف بلا طريق زي واحد ماشي في شارع للآخر أول الشارع ما بيتقفل بيلف وبيرجع تاني بيلف في دائرة مفرغة هو مش عارف عايز إيه مم. يعني انا قسيس مره سالت ابني المراهق انا عندي yeah.
يا.
ولدين آه، هم اثنينهم بسن المراهقه Okay.
فمره سالت الكبير آه، بسن المراهقه مثل ما حكيت قلت له حبيبي اذا بتشوف واحد سايق سياره مثلا وتساله وين رايح ويحكي لك ما بعرف I don't know فقلت له شو شنو رده فعلك؟ قال لي اظن انه يعني في شيء غلط صحيح.
صحيح.
يعني اكو شيء غلط بالموضوع yeah.
يا، يعني يا.
yeah. آه فقلت له طيب اذا هذا 30 دقيقه او نص ساعه هو ماشي ما يعرف وين رايح شنو رايك واحد ماشي بقطار الحياه رحله الحياه وم- يعني يروح الصبح على الشغل آه، يرجع هو راجع يشتري بطيخه يفوت ينام الظهر آه، بعدين يصحى من النوم آه، يشوف المسلسل او يشوف الجيم ويروح الصبح ثاني يوم على الشغل ويرجع يشتري نفس البطيخه وينام نفس ال- نومه ويشوف نفس المسلسل او وهكذا يعني فحياه حقيقه آه، بدون هدف طيب لو قلبناها شويه اليوم للاحبه المشاهدين ما معنى ان يكون حياتي إلها هدف وإلها معنى يعني يسوع مثلا قال هدفي أن وغرضي أن أتمم مشيئة الآب الذي أرسلني نعم.
بولس قال أسعى نحو نحو الغرض نحو الهدف موسى كان عنده هدف أنه يطلع الشعب من أرض مصر آه، مثلا يوحنا كان عنده هدف أنه آه، يهيئ الطريق آه، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب بيمهد الطريق للمسيح فما معنى أن يكون عندي أهداف اليوم آه، بحياتي معنى أنه يكون لي هدف إن أنا عايش لأجل شيء ما أو لأجل شخص ما لأجل شخص ما أنا عايش للرب وحياتي للرب إني أمجد الرب لا أستطيع أن أسمي هذا الأمر هدف بل هدف الأهداف يعني عجبني المرنم لما قال له أنت هدف أهداف هدف العمر العمر، صح.
فحياتي نجاحي شطارتي خدمتي علاقاتي انجازي كل ده اسميه هدف هدف هدف هدف لكن علاقتي بالرب واني انمو في النعمه ده اسمه هدف الاهداف اذا انا لو انسان عايش بلا هدف انا فاقد للزمن انا فاقد للوقت انا انسان روتيني انا ممكن اتعب واتعب كمان الناس اللي حواليا لاني عايش بلا هدف لكن لما يكون لي هدف في الحياه ده بيخلي الوقت ليه تمن والعلاقات ليها قيمه وكل ساعه بتمر في حياتي محسوبه واخد بالي من وقتي اخد بالي من كل حاجه بعملها لاني انا عايش لاجل هدف قد يكون الهدف هدف مادي انا عايش لاجل انجاز امر ما في حياتي العمليه قد يكون الهدف تربوي اسري أنا عايش لأجل أن أوصل أولادي لعلاقة قوية مع الله ينجحوا في حياتهم العملية قد يكون هدفي هدفي روحي بحت اني انجح في خدمتي واربح نفوس للرب يسوع تتعدد الاهداف لكن اهم حاجه انا عايش ليه ده الرب نفسه لكل المجد زي ما حضرتك تفضلت الابن الغالي يسوع المسيح راح يقول للاب في يوحنا 17 انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني قد اكملته أكملته.
الهدف اللي انت بعتني علشانه انا كملته الله الاب نفسه يوم ما خلقنا خلقنا الهدف هذا الشعب خلقته لمجدي عشان يسبحني صح.
عشان يعبدني يحدث بتسبيحي اذا حتى الله لما خلق ادم وحواء كان في هدف ايه الهدف اسمروا واكسروا واملأوا الارض يرعى الجنه وياخد باله منها فما فيش انسان خلق زي ما بيقولوا عندنا كماله عدد ولا جه غلطه انت مخلوق لاجل هدف تقول لي هدف روحي ولا هدف زمني الاثنين فانت مطلوب منك الاثنين فانسان بلا هدف بكل اسف ماساه فاقد قيمه الوقت والحياه وكل شيء هو قسيس آه، يعني احنا مخلوقين على صورة الله وشبهه ومخلوقين لهدف مثل نعم.
ما تفضلت باشعياء 43 نعم.
آه، حتى ما نمجد الله وحتى ما نعبد الله نعم.
وحتى ما يكون عندنا علاقة مع الله و- ولأننا مخلوقين على صورة الله فإحنا يعني بالإنجليزي بنسميها آه، we are purposeful آه، being Yeah.
آه، أو meaningful being فإحنا مخلوقات ذ- ذات هدف Yeah.
ذات مغزى ذات معنى آه، بالحياة آه، وأظن كل إنسان حتى لو غير مؤمن فهو يبحث عن الهدف صحيح.
آه، يعني والمؤمنين طبعا نعم.
آه، كتاب مثل كتاب الحياة المنطلقة نحو الهدف نعم.
آه، كنت بقرأ أنه أنا قرأت الكتاب بس كنت بقرأ أنه ترجم إلى آه، ميت أكثر من 200 لغة حول العالم واتباع آه، أكثر من 2 مليون نسخة آه، حول العالم لا شك أن الناس بتبحث عن آه، الهدف بس ماذا يحدث شو اللي بيصير لما مرات الأهداف تتضارب يعني أنت تفضلت قسيس أنه في أهداف روحية وفي هدف الأهداف نعم.
صح اللي تكلمنا عليه نعم.
وفي أهداف روحية تصب في هدف الأهداف بس هل هذا يتضارب أو أو يعني أنه أنا عندي هدف روحي فأنا ما بكون نفسي آه، الأهداف الزمنية الأهداف الأرضية أنا ما بحصل على شهادة معينة آه، أنا ما بطور من حالي شهادات علمية أو آه، ك- كيف ممكن نصالح الأهداف الروحية والأهداف الزمنية الأرضية وشو الأولى؟
نعم خلينا نقسم أهدافنا لأربع مراحل يا حضرتك يا أسيس في هدف أسميه أقول ده الأهم يأتي بعد الأهم المهم طيب.
ثم العادي ثم الأقل أهمية تمام الأهم ده اللي قلنا عليه هدف الأهداف أعيش في مشيئة الرب أخاف الرب أرض الرب أكون فعلا إنسان بيربح نفوس للرب عايش عشان أمجد الرب ده اسمه هدف الأهداف ده الأهم في حاجة اسمها المهم إيه المهم؟ أدور على حياتي العملية أنا عايش ليه؟ أنا بعمل إيه؟ أنا شغال إيه؟ عايز أنجح في الشغل بتاعي أكون إنسان ناجح لا انا في كنيسه انا بخدم انا خادم عايز اكون ناجح في عمل الله وخدمه الرب فده بالنسبه لي مهم في العادي ايه العادي الاهداف العاديه اللي هي ان انا اكون بهتم ببيتي بهتم باولاد ده الطبيعي اللي انا بعمله من غير ما يكون ده هدف يعني انا النهارده لما بشتغل واصرف على بيتي واروح شغلي وارجع من الشغل واهتم بالشغل انا بعمل هدف من غير ما اخد بالي لانه الهدف من ده كله يكون عندي انكم عندي مرتب بصرف بيه على بيتي على اولادي ب system حياتي فده اسمه ده الهدف العادي اللي احنا بنعمله طبيعي في الاقل اهميه له الحاجات العاديه انا بركب عربيه بركب طياره باخد مترو اتوبيس بركب اي وسيله بتوصلني لغايه مكان معين عشان اعمل حاجه بظبط وقتي عندي اجتماع دي اهداف صغيره بعملها اوتوماتيك من غير ما اخد بالي لكن خلينا نتكلم في الاهم والمهم الاهم اكون في مشيئه الله كما يريدني هو لا كما اريد نفسي انا لكن كمان المهم ازاي اكون مجتهد في الهدف بتاعي بغض النظر الهدف بتاعي روحي ولا زمني الاتنين محتاجين اجتهاد أمثال 12 يقول الحكيم الرخاوة لا تمسك تمسك صيدا صيداً.
أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد عجبتني الآية اللي حضرتك تقدمت بيها وقلتها من شوية في بداية الحلقة لما بنتكلم عن بولس لما يقول إن أنا أركض لأجل نعم.
الهدف وفي جعالة الله العليا أليس الجميع يركضون في الميدان استخدم كلمة أركض يعني أركض أجري واللي بيجري ده رقم واحد نشيط رقم اتنين عينه على حاجة معينة نمرة تلاتة بيسد ودانه عن اللي حواليه ده واحد فيه حاجة شايفها فلأنه في أمر ما قدام عينيه بيجتهد في هذا الأمر أنا بقى لو مفيش حاجة قدام عينيا زي ما قلنا في أول الحلقة لا الوقت ليه قيمة ولا الناس ليها قيمة ولا آراء الناس ليها قيمة لأن أنا عايش بلا قيمة لكن لما بيكون في هدف ده بيخليني نشيط مجتهد بقدر قيمة الوقت أقدر قيمة العلاقات دايما عيني على الرب لأنه في هدف أنا حاطه قدام عينيا كنت بقرا بوحده من الاحصائيات آه، قسيس يقال انه بوحده من الجامعات الامريكيه انه ما بين 80 الى 97% من الناس ما في عندهم اهداف واضحه آه، يعني تخيل نعم.
يعني اذا تفائلنا وقلنا 80 مش 97 آه، ف يعني اربعه من كل خمسه Yeah.
ما في عندهم اهداف واضحه آه، بحياتهم ومثل ما تفضلت باول حلقه انه آه، عدم وضوحيه الهدف او عدم وجود هدف آه، بالتالي راح يزيد نسبه ال- الاكتئاب آه، نعم.
ايضا كنت بقرا واحد علماء النفس آه، عالم اسمه مارتن سيجمان آه، فبيوضح العلاقه العكسيه ما بين ال- الاكتئاب Yeah.
وما بين الاهداف فلما يكون عندي هدف وبسعى نحو الهدف واتمم الهدف آه، والغرض والمشيئه فنسب الاكتئاب بتقل بين الناس اللي عندهم اهداف وكل ما انا افشل ما بيكون عندي هدف او افشل عن تحقيق اهدافي كل ما الاكتئاب آه، بيعلى واظل عندنا مثال بالكتاب المقدس صح آه، كنا بنتكلم قبل الحلقه عن ايليا يا يا اللي اللي لما فقد الهدف بالظبط طلب ال- أتمنى الموت تمنى الموت آه قال موتي آه، خير آه، من حياتي صحيح.
بالمقابل مثلا عندنا كالب بن يفن القنزي يا يا على سن 85 يا آه، ما زال متشددا ما أزال متشددا وشايف هدف ورؤية واضحة بالضبط.
يعني عنده هدف واضح آه اللي هو أعطيني الجبل يا- آه راح على يشوع بن نون قال له 85 سنة قالب بن يفن القنزي وعايز يروح ياخذ الجبل نعم نعم فعنده هدف وقال ما أزال متشددا صحيح، آه صحيح.
طب شو شو اللي يساعدني اليوم يكون عندي أهداف واضحة آه بحياتي يعني هل هل هو خلينا نحكي للمؤمنين نعم.
يمكن الشباب ال- اليوم اللي بيسمعونا Yeah.
آه، او حتى اي فئه عمريه ش- ه- هل يعني يعني في هدف عام صح هدف الاهداف في اهداف اصغر نعم.
يعني كل واحد هدفه مثلا انه يكون واعظ لو على المجال الروحي او كل واحد هدفه على المجال الزمني يكون دكتور او مهندس او مرنم على المجال الروحي او كارز آه، كيف هاليوم انا اعرف الاهداف يعني يكون عندي رؤية واضحة ويكون عندي هدف واضح حتى يعني نشوف يوحنا غير عن بولس مثلا صح بولس غير عن بطرس يا، آه، يا.
واحد للأمم واحد لل لليهود واحد يهيئ الطريق يا.
واحد يطلع الشعب مثل موسى واحد يدخل الشعب مثل يشوع إلى أرض آه، كنعان واحد طلعهم من أرض مصر كيف اليوم أنا أكتشف الهدف آه، في حياتي علشان اكتشف الهدف في حياتي لازم يكون لي علاقة قوية مع الرب عشان اعرف خطة الله لحياتي ما انا ممكن اكون بجري في طريق مش بتاعي صح وبحاول احقق هدف ربنا مش عايزه ليا يقول لبولس عبارة مهمة لتيمساوس في تيمساوس الثانية اتنين يقول له هذه الكلمات وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا.
قانونيا يعني إيه قانونيا بيجري في الحتة الصح بيجري في الطريق في الطريق الصح آه، بلغة الحياة عندنا في مصر أنا لو عايز أسافر اسكندرية باخد عربيتي في اتجاه اسكندرية ما ينفعش أكون عايز أروح اسكندرية وأخلي العربية في اتجاه أسوان الجنوب وأقول أنا هوصل اسكندرية طول ما أنت ماشي جنوب عمرك ما توصل اسكندرية صح.
هتوصل لأقصر وأسوان نفس الفكرة ما يبقاش أنا هدفي وت- واتجاهي إني أوصل لخطة الله لحياتي في أمر ما وأنا باخد سلوك تاني واتجاه تاني فرقم واحد علاقة مع الله رقم اتنين ما تحبطش بسرعة ما تيأسش يا ما ناس سمعنا عنهم مش عايز أذكر براندات وأسماء أسماء مشهورة جدا في المطاعم النهاردة وشركات السيارات أصحابها فشلوا مرة واثنين وعشرة وعشرين وتقدموا بتجاربهم وأبحاثهم لشركات عظمى واترفضوا مرة واثنين وثلاثة فضل عنده مثابرة فضل عنده صبر فضل عنده طول أنا لغاية ما وصل للي هو عايزه فلا تتوقع وانت بتسير في اتجاه الهدف انك تنجح من اول مرة وارد تحبط مرة واتنين وتلاتة وعشرة طالما الهدف من عند الرب وانت مؤمن بنفسك ومؤمن بهدفك خلي فيه مثابرة ولا تيأس وانت بتركض في اتجاه الهدف فلا نفشل في عمل الخير نعم.
لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل ب- بغلاطه طيب قسيس آه، مرات بتحس أنه يعني بحكي لك عن قد تكون عن تجربة شخصية نعم.
مرات يعني يعني الهدف بيتغير صح؟
صحيح.
آه، يمكن الهدف الكبير هدف الأهداف هو واحد نعم.
بس مرات الأهداف تتغير مع ال- بيصير معك هالشيء ولا كتير كتير بيصير طبعاً.
معك صحيح طيب آه، فهذا هذا مو شيء غلط بالضروره نعم، لما نعم.
صح يعني بالضبط.
او مرات انت ممكن توصل لهدف Yeah.
وبتمشي هدف اكبر وبعدين ف- فتغيير ال- الاهداف او يمكن مرات يعني ال- ال- الزوم اوت شويه وبننظر من بعيد وبنشوف آه، فبحد ذاته تغيير الاهداف مش غلط مو مش غلط, غلط.
بالضروره مش غلط بس ايه اللي بيخلي الهدف يتغير عدة اشياء رقم واحد النضوج ما انا كل تفكيري ما بيتغير كل ما الهدف ما بيختلف او بلاش اقول النضوج الطموح انا طموحي اكون في يوم من الايام عندي ألف دولار بعد كده جبت الألف دولار طموحي بيعلى فاتح شركة صغيرة عايز شركة كبيرة فاتح شركة في ولاية أو محافظة عايز محافظة تانية وتالتة فالأهداف مع النضوج ومع السن ومع الخبرات ومع المحيطين دول الثلاث أربع حاجات اللي بيأثروا فينا في تغيير الأهداف ومرات كتير هدف أنا مش عارف أوصل له مرة واثنين وثلاثة وعشرة لازم أراجع حساباتي ما قد يكون الهدف إما محتاج مثابرة وصبر وطول أناة أو قد يكون أنا محتاج تغيير الهدف خالص أنا عمال أجري في اتجاه زي ما قلنا مش قانوني لا ربنا مش عايزك في الشغلانة دي ربنا مش عايزك في العلاقة دي ربنا مش عايزك في التارجت ده اللي توصل له أنا عايزك في مجال تاني في كلية تاني فعلشان كده لازم اكون مدي نفسي مساحه من المرونه اكون طيع بين ايدين ربنا انه من وقت لاخر معرض جدا انه الهدف يتغير في حياتي يعني مش غلط اذا الناس اللي بيسمعونا اليوم اجى وقت يمكن صار انه Yeah.
نغير شويه بالضبط. ده مش- نسوي مش شيفتنج غلط أبداً.
للاهداف آه، بالضبط.
اللي موجوده بحياتنا Yeah.
بحكم ال- الوقت والعوامل اللي من Yeah.
حوالينا حتى داخل الخدمه صح صحيح.
يعني وعلى المستوى النفسي على المستوى العائلي على المستوى ال- yeah.
الوظيفي ال- المهني نعم.
طيب قسيس يمكن يمكن انا بعرف حكيت بالبدايه انه كلمه هدف يعني هي كلمه كبيره Yeah.
بتسبب ازعاج للناس اللي عايشين نعم.
على هامش الحياه ال- ما بين 80 الى 97% ومثل ما حكيت ايضا انه آه، لو ما في عندنا هدف فاحنا بنكون آه، أداة لتحقيق أهداف الآخرين صحيح.
لأن في واحد عنده هدف و- وأنا ومعلش أحكي حضرتك عايشين من غير هدف فإحنا من غير ما بنعرف بنصب في الهدف صحيح.
الشخص اللي عارف هو صحيح.
عارف الاتجاه والغرض والهدف اللي رايح فيه نعم.
بس ماذا عن يمكن ناس اليوم بيسمعونا عمره 50 و60 و70 ويعني آه، زي كالب مثلا نعم.
و85 هل هل راح القطار ولا ولا خلاص انا بعد آه، يعني و- ولا ممكن احنا نسوي اهداف آه، طبعا طبعا اي انسان طالما عايش لهذه اللحظه اكيد ربنا يقدر لو باقي ساعه في حياته يقدر يستغل الساعه دي بس اهم حاجه ما تحركش من دماغه او من تفكيره يصلي زي ما قال له في يوم من الايام شاول يا رب ماذا تريد مني ان افعل انت عايز مني ايه انا ما اعرفش عمري باقي فيه كام ساعه كام شهر كام سنه ما اعرفش لكن ساعدني الوقت اللي باقي من حياتي اكون عايش لهدف سامي وليكن روحيا امجد اسمك اكلم الناس عنك آه، افتقد الناس اصلي لعملك ولخدامك ده هدف روحي هدف زمني اقدر افيد الناس اللي حواليا بايه امكانياتي ايه في الصحة دي أو بالصحة دي أو في العمر ده أو بالإمكانيات البسيطة دي أقدر أعمل إيه؟ لو أنا دورت على هدف بأمانة وإخلاص وصليت بلا شك الله هيفتح عيني على هدف أقدر أبارك بيه الآخرين امين فاذا كل واحد فينا هو مدعو انه يكون عنده هدف بالحياه نعم و- وهذا الأوماجات ممكن احنا يعني انا وحضرتك والاحبه المشاهدين كلنا بنكمل هدف واحد صحيح.
صحيح. يعني خطه الله Yeah.
لحياتنا بجوز ما بتتم عن شخص واحد صح م- مرات آه، بس كل واحد فينا هو مدعو انه يكون عنده هدف في الحياه Yeah.
وكل واحد فينا هو يعمل فرق آه، في الحياه نعم.
فكبرت الاهداف او صغرت آه، احنا مدعوين انه الله بيدعونا انه يكون عندنا هدف وليس على هامش الحياه ومش تكماله عدد Yeah.
مثل ما تفضلت Yeah.
لكن لما انخلقت ولما تصورت اعضائنا في الخفاء الله عنده قصد آه، ورؤيه وهدف لحياة كل واحد وكل واحدة من عندنا شكرا قسيس آه، رب يبارك حياتك آه، أحبائي المشاهدين آه، أي واحد من الأحبة اليوم بيسمعنا من منبر قناة آه، نقطة صراحة حاب أشجعك اليوم تعيش هدف ودعوة وغرض الله آه، في حياتك اقرأ الكلمة المقدسة اقضي وقت آه، في الصلاة والخلوة مع الله وعلى قلب الله أنه اليوم يكشف لك آه، عن هذا آه، الهدف آه، كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة رب يسوع يبارك حياتكم